بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا آمين آمين آمين يا رب العالمين إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله كيف حال قلوبكم مع الله طمنوني إيه أخباركم خلاص خلص شعبان باقي أسبوع ودخل رمضان ها جاهز مستعد مستعد للعتق من النار جاهز لدخول الجنة ها آه احنا قضينا فترة اعداد محترمة ما عشتش قبل كده ان شهر حد بيكلمك عن رمضان قبل ما يدخل رمضان عمالين نعمل تدريبات وتمارين العزيمة والهمة واستعدادات وعمالين نعمل يا ترى ايه الاخبار يعني انت جاهز دلوقتي تماما بيقولوا ايه في الامثال بيقولوا شجرة الصنوبر تثمر في ثلاثين سنة وشجرة اللبلاب في سنتين حين تنبت اللبلابة تنظر إلى الصنوبرة وتقول لها ما قطعته في ثلاثين سنة قطعته أنا في سنتين ويقال لي شجرة ولك شجرة فقالت لها اصبري حتى يا ابني هات الورقه عاملين لي دوشه هات يا عم جزاك الله هات يا عم الورقه ايه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ما بحبش حد يشغلني وانا ما بحبش انك تنشغلوا عني انا عايز اسمع عن حد حضر مننا حلقه كامله من 11 لواحده مش عارف دايما حاسس ان بعض الناس جه متاخر بعض الناس نام قبل ما نخلص بعض الناس آه، في الوسط آه، ضيع انا عايز الليله دي نركز مع بعض عشان انا بحبكم واحنا كده يعني ايه آه، بنصفي في الاواخر ارجع لموضوع الصنوبر يا عم اللهم صل على محمد صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول اللبلابة للصنوبرة ما قطعته في ثلاثين سنة قطعته أنا في سنتين ويقال لي شجرة ولك شجرة أنت شجرة وأنا شجرة فقالت الصنوبرة لشجرة اللبلاب اصبري حتى تهب رياح الخريف فإن ثبت لها تم فخرك هي دي القضية مش انت مستعد لرمضان وانت مستعد لرمضان واحنا زي بعض لا اصبر اما يدخل رمضان واللي يثبت يبقى هو الراجل اللي يكسب يبقى هو البطل اللي يوصل يبقى هو الفايز مش بالكلام هي كمان مثل لله لما رأت العنكبوتة دودة القز تنسج أقبلت تنسج أيضا ثم قالت العنكبوتة لدودة القز لك نسج ولي نسج إذا كان لك نسج فلي نسج فقالت دودة القز للعنكبوتة أما نسجك فمصايد الذباب وأما نسجي فأرضية بنات الملوك وحال اللمس يبين الفرق آه حال اللمس يبين الفرق الكل بينسج والكل بيتكلم والكل بيستعد والكل بيحاول والكل بيشتغل لكن مش كل اللي بينسج ولا كل اللي بيشتغل ولا كل اللي بيعمل فنسج مصايد للدنيا وللشهوات ونسج مصايد للجنة والفردوس والوصول إخوتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف الاستعداد لرمضان كيف الوصول إلى الله توقفنا مع تمارين القلب في اللقاء الماضي تمارين العزيمة والهمة عمليات الترويض المستمرة عند التدريب على الأشواق الراقية نعم إخوتي أنا والله أحبكم في الله لما نيجي نتكلم عن الشوق الشوق العلماء يعرفوه هبوب القلب إلى غائب ولكن أنا مش محتاج التعريف ده على فكرة مش محتاجه أنا بقول لك ما سافرتش مرة واشتقت لعيالك كنت حاسس كده انك مشتاق تشوف بلدك تشوف ناسك مشتاق تشوف ارضك مشتاق حاسس كده ان انت مشتاق تشوف زوجتك تشوف ولادك مشتاق تشوف ابوك وامك ما حسيتش في مره انك مشتاق حسيتها حسيتها دي مشتاق عبده مشتاق ها حسيت احساس الشوق ده وانت مشتاق حسيته لمعاني عاليه يعني مشتاق للكعبه اه اه والله انا مشتاق اللهم بلغنا بيتك الحرام اللهم لا تحرمنا الوصول إلى بيتك الحرام اللهم ارزقنا الكعبة اللهم ارزقنا الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله نسألك أن تتابع لنا بين الحج والعمرة وأن ترزقنا الإخلاص في الحج والعمرة وأن تتقبل منا الحج والعمرة يا رب يا رب يا رب إخوتي اللي مشتاق للكعبة بيبقى باين باين عليه باين عليه اللي مشتاق لل ل... ل... ل- ليشرب من زمزم للحج عشان يوم عرفة وأيام منى الشاهد إيه في أشواق عالية بقى شوق العابد إلى الجنة كنت لسه بقول النهاردة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم اشتاقت الجنة إلى ثلاثة وخلي بالكم الكلام ده مش من النهاردة طول عمرنا في الدعوة بقول يا ناس أنا لا أذكر إلا حديثا صحيحا أنا واثق من صحته عشان بس الشباب ال ال ال مش عايز اقول بي- بي- بيتصل بقى ويتنطط عليا يقول لي حديث صحيح حديث ضعيف تاكد ان كل حديث بقوله انا متاكد من صحته لكن انت ممكن تكون مش عارف يعني انت قاعد بس انت على الكمبيوتر و- وال- والموسوعه الشامله وابحث في المتون والشيخ الالباني ضعيف هو مش الموضوع مش ما بينتهيش عند الشيخ الالباني لا في علماء تانيين كبار المس- المتقدمين لازم نراجع كلام النووي وابن حجر و... والزيلعي وغيرهم اللي اتكلموا في الاحاديث والسيوطي كل ده له اعتبار لها اعتبارات فلما بقول لك حديث يبقى حديث تاكد ان الحديث ده صحيح على الاقل من وجهه نظري مش انا اللي بحكي مش انا اللي بقول وبحكم لا بمرجعيه العلماء الكبار انا قلت الكلام ده قبل الحديث اللي هيقول لي ضعيف هقول له لا الحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاقت الجنه الى ثلاثه علي وعمار وسلمان اشتاقت الجنة إلى ثلاثة قلت يرحم الله أياما كانت الجنة تشتاق للرجال حتى عشنا اليوم في أيام لا يشتاق الرجال إلى الجنة كانت الجنة مشتاقة للرجالة فين النهاردة اللي مشتاق للجنة شوق العابد إلى الجنة مشتاق للجنة مشتاق نفسي أدخل الجنة يا ناس بحبها نفسي أشوفها احنا لما بنتكلم عن الجنة بقول لك إن الجنة بجميع المقاييس مفاجأة فيها ما لا عين رأت حاجة عمرك ما شفتها ولا أذن سمعت ولا عمرك سمعت عنها ولا خطر على قلب بشر ولا حتى حلمت بيها حاجة ما حصلتش قبل كده مفاجأة مفاجأة مفاجأة ف- فعلا مفاجأة حقيقية مفاجأة بجميع المقاييس الجنة لو جيت كده تدخل الجنة وتشوف آه، أول ما تدخل يقابلك عبيدك خدامين سبحان الله العظيم يقول سبحانه وتعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا مش مشتاق مشتاق للجنة لدار شوف لا يمتخطون ولا يب... ولا يتفلون حتى البصقة ما فيش ولا يبولون ولا يتغوطون تدخلش حمام رشحهم المسك العرق ده مسك بيعرق مسك الله اكبر الشوق للجنه عارف آه، اهم حاجه في الشوق للجنه ليامن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الامل آه. ليأمن الخائف الواحد طول ما هو في الدنيا مش مطمن أنا لولا الخوف من ربنا أقول الواحد نفسه يموت خايف خايف من المستقبل خايف من الفتن قول لي وانت دلوقتي مطمن ولا دلوقتي مطمن ولا عارفين نعيشها صح احنا محتاجين فعلا حقيقي نموت وندخل الجنة لولا أن رسول الله نهى عن ذلك فنلتزم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب اللهم استجب يا رب إخوتي الشوق إلى الجنة ليأمن الخائف ربك بيقول ايه افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون هي دي المشكلة الكبيرة إن مفيش أمان غير لما تدخل الجنة ويفرح الحزين الدنيا دار كدر ونكد وهم وألم وحزن والفرحة في الجنة عارفين يا جماعة أحلى حاجة في الجنة إيه بعد نظر إلى وجه الله الكريم بعد حاجات كتير لكن من احلى الاشياء في الجنه من اجمل واعظم الاشياء في الجنه الاستقرار يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان تتنعموا فلا تباسوا ابدا وان تصحوا فلا تمرضوا ابدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا الله أكبر يا رب الجنة يا رب الاستقرار ده إنك في الجنة مش هتموت تاني خلاص انتهت في الجنة مش هتمرض أبدا ولا أنفلونزا ولا مغص ولا ولا ولا ولا عينيك ولا أسنانك ولا مفيش ابدا نهائيا مش هتتعب ولا تمرض ولا تبأس ولا تتضايق ولا تزعل ولا تشوف الا اللي انت بتحبه ولا تسمع الا اللي انت بتحبه فيش نكد فيش كدر فيش ألم استقرار فرحة تعيش الفرح الأبدي عشان كده انا كنت بلاش نزعل الناس من من عم الحاج هاني البنا ان انا طلبت حلقه قلت اعمل حلقه اضافيه فضفضه للشباب الى الشباب فضفضه الى الشباب اللي هم بيقولوا يا عم الشيخ يعني انت عايزها عباده وخلاص يعني ما فيش حته كده نلعب نهزر نضحك ن... ترفيه يعني حته ترفيه كنت عايز اعمل حلقه للشباب عشان اقول له اقول لهم يا ناس يا شباب اجل ده شويه اما تدخل الجنه فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين في الجنه عايز ايه عاي... انت هنا عايز ايه عايز ايه عايز تلعب كوره في في الجنه كوره ما تشتهيه الانفس اللي انت بتشتهيه هتلاقيه عايز ايه ايه اللي نفسك فيه المساله بس شويه صبر واحنا ما بنقولش ما فيش ترفيه في بس شرعي في حدود الشرع في تتبسط وتسعد وترفع عن نفسك طاعة لله لكن في فترات جد يعني ايه يعني الاباء في البيوت وقت الامتحانات بياخدوا الكمبيوترات ويقفلوا التلفزيونات ويمنعوا الزيارات ويبطلوا الفسح ليه في سد عندنا شهادة فرمضان ده الشهادة فلازم نستعد له استعداد خالص نشيل التلفزيون ونقفل الكمبيوتر ونب- ونمنع الزيارات ونبطل قول لي ده شهر رمضان هو بتاع الزيارات بقى والفسح وال... والتلفزيون ده الناس بتشتري تلفزيون لرمضان يا عم الشيخ لا يا عمي برضو عشان اقولها صريحة صادقة انا لسه بقول التلفزيون حرام يا نهار ابيض وانت بتظهر في التلفزيون اه يعني هو انت عشان حتتين في قناة الناس ولا خمس عشر حتت في قناة الناس وبعدين بقية الدش ايه بقيته ايه لسه الكليبات موجودة والأوروبي شغال والقنوات الجنسية موجودة لسه في الأغاني وال... والرقص والأفلام لسه في المسرحيات والتهريج والاستهزاء لسه في كل ده موجود وكل ده اللي بيجيب بيشوفه بيشوفه قول لي لا والله احنا مثبتين قناه الناس ما فيش غيرها لا بنروح يمين ولا شمال جزاك الله خيرا ربنا يثبتك ويعينك لكن انا بتكلم على اللي بيحول يقوم يروح يقول لك هشوف نشره وهو في طريقه للنشره يشوف له حاجتين ثلاثه يلا زنيتين ثلاثه بسرعه كده بسرعه بسرعه سريع سريع على من يوصل ل... عشان يشوف النشره وفي النشره واحده وبعدين فاصل واعلاناته وكله معاصي رمضان مش محتمل يا جماعه لأن زي ما بتضاعف الحسنات بتعظم السيئات يعني لما ربنا يقول لك أبواب النار مغلقة وأبواب الجنة مفتحة ومناد ينادي يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر والشياطين مسلسلة وفتح لك أبواب المساجد صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن وتهجد والاخر تسيب كل ده وتعصيه تبقى المعصيه اكبر من الاوقات العاديه اكبر كبيره زياده شويه فلذلك نرجع تاني عشان اقول مشتاقين للجنه علشان نطمئن ثم شوق لرؤيه وجه الله الكريم بقول يا جماعة أشواق راقية الأشواق الراقية دي أشواق راقية راقية اللي بيشتاق لأكلة اللي يشتاق لنومة اللي يشتاق للعبة اللي يشتاق يقابل حد مشتاق يقعد مع حد مشتاق يشوف حد مشتاق يشتري حاجة مشتاق يركب حاجة الأشواق الراقية إن الواحد يشتاق بقى إنه يشوف ربنا شفت الشوق ده يا الإنسان اللي قاعد يعبد ربنا وهو واقف في الصلاة كده ينصب الله وجهه إلى وجه عبده ومن تعبيد العقل ان ربنا يقول لك او الرسول يقول لك او الشرع يامرك ما تتصورش كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ما ينفعش تتصور وجه الله الكريم وهو ينصب وجهه لوجه ما ينفعش تيجي تتصور تقول بس تقف عند حدودك كبشر المنع ده يعلي درجات الشوق اكتر ياه امتى واشوف ربنا والرسول يقول لنا ايه انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ياه ياه لما تبقى مشتاق وقلبك مولع بالاشواق آه، نفسي اشوف ربنا نفسي مناية انظر الى وجه الله الكريم عشان كده قلت لكم بقول لكم الشوق الى الله عز وجل شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن المنن النعم النعم على حروف النعم دي على حافات النعم دي نبت حب الحب ده زرع شوق الشوق ده طلع فوق شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن المنن النعم ربنا اداك الايمان واداك الاسلام واداك اليقين واداك نعم ومنن المنن دي منها العلم والطاعات والقربات صيام وذكر وتلاوة قرآن الصحابة لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيواصل قالوا له احنا كمان عايزين نواصل قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فالصحابة قاعدين يقولوا له كأنهم بيقولوا له يا بختك يا نبي انت بتبات عند ربنا يطعمك ويسقيك ما احنا نفسنا احنا كمان برضه نبات نطعم ونسقى لا ما ينفعش اصبروا حتى تلقوا ربكم شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن انا مش عايز اطول في موضوع الاشواق لان معانا موضوع تاني الليله دي موضوع عمرة رمضان لكن نكمل بقية الأشواق شوق إلى الله شوق إلى الجنة الشوق إلى الراحة متى يذوق القلب طعم الراحة قال عند أول قدم يضعها في الجنة زي يقول لك الناس اللي مستعجلة بتجري ورا الفلوس عايز يركب عربية عايز يجيب فيلا عايز يسكن في شقة واسعة عايز عايز انسى كل ده وهم يومين هم بيقولوا لي ما تقولش الكلام ده لانه ما ينفعش لكن انا بقول ينفع وانتوا اهله كان الامام احمد يسير مع تلاميذه الى المسجد فانقطع شسع نعله كان لابس نعل فاتقطع فقيل له لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين قال لا والله إنها أيام وندخل الجنة قال لهم لا غاز ولا بتاع دول كلهم يومين نمشيهم حافيين وندخل الجنة شفت الشوق للجنة بيعمل ايه يخليك ايه زوجة مش عاجباك مش مشكلة عديها يومين وندخل الجنة وفي الجنة ربنا هيصلح لك زوجتك دي ربنا قال كده عن زوجات الدنيا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا ونفس الشيء برضه بقول للزوجة اللي زوجها مش عاجبها شوية اهي حاجة تمشي الحال لحد ما نوصل للجنة وفي الجنة لو دخلتوا الجنة انتوا الاثنين ربنا هيصلحهولك هيبقى حاجة تانية مختلفة تماما لما يدخل الجنة الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون الشاهد ايه السقة ضيقة شوية اهي تقضي الحال لحد ما نوصل للجنة الشوق إلى الراحة الشوق إلى النجاة الشوق للاطمئنان على اليقين الشوق لإصلاح النفس الشوق للبيت المعمور عمرك تصورت البيت المعمور في الجنة البيت المعمور ده سبحان الله العظيم موضوع مختلف تماما فين يا عم البيت المعمور صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بتقول ايه يا مدني ربنا يهديك ويتوب عليك معاذ ربنا يهديه ويتوب عليه ويهديه ويهدى ابوه في- في الحرم ربنا يبلغنا الحرم وي- ويوصلنا يا عم ونبقى معاك ان شاء الله انت اللي تدعينا يا شيخ معاذ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فرفع لي البيت المعمور في السماء السابعة فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور ويقال له الضراح وهو بحيال الكعبة من فوقها حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لم يروه قط إذا خرجوا لم يعودوا إليه أبدا آخر ما عليهم حتى تقوم الساعة البيت المعمور بيدخلوا كل يوم سبعين ألف ما يخرجوش تاني سعته قد ايه البيت المعمور ده فوق الكعبة مباشرة كما قيل لو نزلت حلقة من البيت المعمور لسقطت فوق سطح الكعبة البيت المعمور في السماء السبعة ما نفسكش تشوفه مش مشتاق له البيت المعمور الشوق للبيت المعمور الشوق لسدرة المنتهى سدرة المنتهى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت لي سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول يسيل الر- يسير الراكب في ظل الفنن منها مئة سنة الفنن الفرع الغصن تمشي فيه مئة سنة في أصلها من ساقها طالع من جذورها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات سدرة المنتهى قال سبحانه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى اسمع سيدك النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم عشان تشتاق انك تشوف سدرة سدرة يعني شجرة شجرة السدر شجرة النبأ بس زي ما بقول لك بقى الجنة موضوع مختلف تخيل انت كده ان شجرة الفرع منها تمشي فيه 100 سنة تحت ظل الفرع الواحد إذ يغشى السدرة ما يغشى إيه اللي يغشاها اسمع كده يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها جمال حدش يقدر يوصفه ما اشتقتش تشوف سدرة المنتهى تمشي في ظلها يا سلام لو انت وحبايبك بقى وربنا يرزقنا الجنة وماشيين كده انكجي في تحت ظل سدرة المنتهى الله أكبر تخيل بقى مع سيدنا النبي وسيدنا نوح وتقول له سيدنا نوح قول لنا كانت قصة ال ال ال السفينة كنت آه، قعدتوا قد ايه؟ قول لسيدنا موسى اه والله انا بحبك آه، سيدنا موسى يتحب ربنا بيقول له ألقيت عليك محبة مني قول له تعبوك بني إسرائيل عملوا فيك إيه احكي لي وانت قاعد مع سيدنا موسى وبقى سيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما شوف سيدنا أبو بكر الله سبحان الله العظيم الرقة والج والجمال و... و... سيدنا ابو بكر وتشوف سيدنا عمر البطل بقى الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان الحيي الرضي نسال الله ان يرضى عنه سيدنا علي بن ابي طالب البطل المغوار العابد الزاهد الامام رضي الله عنهم الستات استحسن كل مرة يقولوا واحنا واحنا واحنا وانتوا هشوف السيدة خديجة السيدة مريم السيدة آسيا زوجة فرعون تقولوا لها اه واحكي لنا ايه اللي جرى تشوفوا ما شطت ابناء فرعون اللي ابنها قال لها اثبتي انت على الحق هتشوفوا السيدة عائشة السيدة فاطمة رضي الله عنها السيدة فاطمة بقى شبيهة النبي لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنها هتشوف بقى في الجنة آه، تشوف السيدات بقى ال- آه، آه، بنات سيدنا آه، زوجات سيدنا موسى بنات سيدنا شعيب زوجة سيدنا موسى هتشوفوا آه الجنة حد مشتاق الشوق للجمال للمجالس الطيبة الشوق للنظر إلى العرش والكرسي شفت بقى الناس اللي عايز نفسه يروح اسكندرية نفسه يروح راس البر جمصة بلطيم آه الساحل الشمالي مش عارف ايه شوف في ناس بقى نفسها في ايه نفسه في سدرة المنتهى العرش الكرسي نظر إلى وجه الله الكريم هي دي الأشواق الراقية أشواق راقية أشواق حقيقية بتداعب القلب ب- بتخلي الإنسان شغوف بانه يزود الطاعات عشان يوصل للمعاني العاليه اخوتي في الله انا احبكم في الله قبل ما ياخدنا الوقت عايزين نتكلم الليله دي عن عمره رمضان بس قبل ما اتكلم عن عمره رمضان اسمحوا لي آه، اتكلم عن دخول المدارس بكره كل سنة وانتم طيبين وربنا سبحانه وتعالى يوسع على المسلمين من فضله دخول مدارس ورمضان وعيد وشتاء فنصيحة لكل الأغنياء أن يفيئوا من صدقاتهم على هؤلاء المساكين والفقراء ولا لأن الفقراء دول هم يوم القيامة دولة يقول الله عز وجل للفقير انزل إلى أرض المحشر بس الفقير الصابر الراضي العفيف متعفف ذو عيال العابد الزاهد في الدنيا غير المتشوف صاحب الفقر الابيض انا قلت في فقر ابيض وفقر اسود الفقر الاسود الفقر اللي فيه حقد على الاغنياء في طمع في الدنيا في عدم رضا بما اوتي في سخط على الله ده فقر اسود معذب في الدنيا وفي الاخره اما الفقر الابيض الراضي اللي بيقول الحمد لله احنا راضيين باللي ربنا يديهولنا الصابر اصبر ورزقك هيجيلك احنا بنقول اصحاب الفقر الابيض دول لهم يوم القيامه دوله دوله الفقراء قال صلى الله عليه وسلم انا اول من يحرك حلق الجنه ومعي فقراء المسلمين اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين ومعي فقراء المسلمين فقراء المسلمين اول من يدخل الجنه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك بقول للفقراء الصبر وربنا معاكم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الصلاة أكثروا من الصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وبقول لهم اوعى تستعجل وتطلب الرزق بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته بقول للأغنياء طلعوا زكاة أموالكم وبلاش اتنين ونص خليها خمسة خمسة في المية خليها عشرة وما عند الله لا يضيع ما نقص مال من صدقة اكفلوا الأيتام بمناسبة دخول المدارس نداء للمدرسين والمدرسات الأحياء منهم والأموات المدرسين والمدرسات عليكم رحمة الله وبركاته رجاء أنتم القدوة أنتم الأسوة أنتم أنتم محل نظر الأطفال وتعلق نظر الطفل انا بتكلم بتوع ابتدائي وبتوع الحضانات وبتوع اعدادي حتى مش الاطفال ان الولد عينيه متعلقه بيكم وكل لقطه من عين الولد بتمثل فكر بالنسبه له بيعيش بيه الحياه فرجاء ارحموا الناس موضوع الدروس الخصوصيه والضغط من اول السنه على المجموعات الدراسيه الناس مطحونين الغلا والفقر والبطاله وال... دي أم... دي... ده واقع انتوا عايشين وغيركم عايشه فارحم لترحم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اتقان العمل من الايمان انك تدرس وتعلم الاولاد دول لو تدرس لهم صح في الفصول مش هيحتاجوا لا دروس ولا غيره اه... تعاملك مع المدرسات في حاجات مشينة بتحصل خلي في حدود فاصلة واحترام وتوقير مبالغ فيه علشان تفضل الصورة حلوة عايزين بيئة المدرسة تكون بيئة عائلية أسرية أسرة واحدة الأولاد دول أولادك ومدير المدرسة ولا مديرتها أبوك أو أمك وزملائك دول إخوانك وأخواتك التعامل بالتوقير والاحترام والهدوء والأمانة واللطف والعطف كل سنة طيبين ندخل في آه العمرة والكعبة وأول حاجة نقول خلاص ده موضوع الأشواق الراقية خلص ماشي الحمد لله آه نعمل عمرة ليه هنا هتروح هتروح عمره ليه؟ انت رايح عمره ليه؟ قول لي انا مش رايح السنه دي الحمد لله، الحمد لله على ايه؟ طب مش رايح ليه؟ انت ما رحتش عمره ليه؟ ما عندكش فلوس؟ طيب خلاص معذور. لا عندي فلوس بس انا رحت عمره قبل كده، ما تروح تاني. تاني ليه؟ عشان ربنا يغفر لك. العمره العمره كفاره لما بينهما. ثم رؤيه الكعبه والوجود في الاجواء الايمانيه يعني وبالذات عمره رمضان. اجتمع فيها شرف الزمان رمضان اتنين شرف المكان الكعبة ثلاثة شرف الأعمال اللي هي الصيام والقيام والتهجد شرف الأعمال يبقى لما يجتمع الثلاثة دول عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كحجة معي عمرة في رمضان كحجة معي يعني اللي يروح يعمل عمرة رمضان كأنه بيحج مع النبي صلى الله عليه وسلم رايح تعمل عمرة ليه أغير جو أهرب من الزحمة والدوشة والناس وأروح أروق دماغي هناك شوية بعيد عن الهموم اوعى انوي نية صالحة رايح تعمل عمرة بس عشان ربنا يرضى عنك وايه كمان بس النهاردة اظن كده في اول رمضان الجاي يبقى بقالي سنة على قناة الناس 12 12 شهر لان كانت اول حلقة في اول يوم من رمضان اول آه، حلقة الزاع في قناة الناس اول حلقة في اول يوم من رمضان كان اسمها اسرار المحبين في رمضان آه، تنوي بالعمرة اولا حج مع النبي اتنين عشان الناس اللي راح العمرة تنوي بالعمرة اتنين طلب رضا الله سبحانه وتعالى ثلاثة الرحلة إلى الله أربعة الفرار إلى الله خمسة الهجرة إلى الله ستة التبتل والانقطاع والتفرغ لله وعشان كده بنقول اللي يروح العمرة انسى الدنيا اقفل التليفون الناس اللي راح عمره ومعاه تليفوناته وقال يتابع ها عملتوا ايه ها بعتوا كام ها اشتريتوا ايه ايه عملتوا ايه ايه الاخبار دلوقتي عملت عملت لا طب ما عملناش حاجه انت رايح تنقطع الى الله سبحانه وتعالى ايضا تنوي مغفره الذنوب المتقدمه ايضا تنوي الاعمال العظيمه اعالي القصور من اعالي الاجور من اعالي الاعمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما في سواه وصلاة في المسجد الحرام في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة فيما سواه مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي الرسول قال اللهم علمه التأويل بيقول ان كما تضاعف الصلاة تضاعف الحسنات فالتسبيحة في المسجد الحرام بمائة ألف والحرف من القرآن بمائة ألف في عشرة مئة ألف في عشرة بكام بمليون يبقى الحرف من القرآن في الكعبة بمليون حسنة بمليون حسنة الصلاة بمئة ألف وإذا كانت صلاة جماعة اضرب مئة ألف في خمسة وعشرين أعمال وحسنات بالكون بالملايين فرصتك ازاي نعمل عمره اول حاجه النيه وقلت لك النوايا اللي هتنويها اتنين الاحرام أركان العمرة أربعة الإحرام الطواف بالبيت سبعا السعي بين الصفا والمروة سبعا الحلق والتقصير دي أركان العمرة الأربعة الإحرام الإحرام إنك تقلع لبسك ده وتلبس رداء وإزار رداء وإزار وقبل ما أوريك هتحرم ازاي عايز اقول لك انك تستشعر الاول الرحله الى الله زي ما قلت لك الهجره الى الله الفرار الى الله انك رايح لربنا فوانت رايح له قال لك اقلع هدوم الدنيا دي وتعالى لي بهدوم الاخره فعشان كده لما تيجي تحرم تقلع ملابس الدنيا وتلبس ملابس الآخرة اللي هي كفن رداء وإزار بشكرين أو ثوبين أحيانا بتشوف الناس بتوع الهند وغيرها جايب توب القماش توب القماش الابيض ده والله لو ينفع لولا ان البافته بتاعتنا دي شفافه كان الواحد يعمل من البافته دي رداء وازار وتبقى جميله جدا ورائعه جدا ومريحه جدا لكن بشكرين عشان البشكير تقيل يستر يستر العوره الراجل ده بالنسبه للرجال النساء لباس الاحرام هي ملابسها العاديه احرامها في وجهها ويديها اذا كانت امام الرجال تسدل ولا تنتقب النقاب عارفين كلمة نقاب يعني ايه منتقبة يعني ايه النقب ال ال ال الخرم فنقاب يعني فتحة العينين ده اسمه نقاب فتحة العينين دي اسمها نقاب فلذلك ممنوع النقاب في الحج والعمرة في أثناء الإحرام يبقى اسمه إسدال إنك تجيب البيشة بدل ما فيها فتحة ما فيش فتحة تنزل البيشة على وجهها كله ط- حتى لا يراها الرجال أصل بعض النساء بتفكر إنها ترفع النقاب بقى وتقعد بوجهها وكفيها قدام الرجال لا ده أنت هترفعي النقاب وتنزلي الإسدال دليلها حديث السيدة عائشة كنا إذا حازينا الرجال أسدلنا فإذا جاوزنا الرجال أسفرنا مفيش رجالة تسفري في رجال يبقى تسدلي إسدال إن تيجي البيسة من فوق من هنا من فوق الرأس تتربط من هنا وتنزل تغطي الوجه كله الكفين يبقوا داخل الخمار مش باينين فلا تلبسي الجوانتي لا يجوز في الإحرام إنك تلبسي جوانتي يبقى إيه إيه إيه خمارك انت داخل خمارك او جلبابك يبقى آه، اكمامه طويله بحيث ان تبقى ايديك داخل ال داخل ال ال- الجلباب او داخل الازدال اللي انت لابساه الشاهد ايه الاحرام الاحرام ده له اسرار ان ربنا بيقول لك اخلع كل حاجه والبس كفن ده انقص من الكفن الكفن ثلاثة أثواب بيض سحولية هات يا محمد الإحرام جزاك الله خير ماشي عشان الراجل بس ال- بس كريم بيض والله يا اخي والله انا ش- شكلهم كده كفن كفن كفن حقيقي شوف ال الكفن ثلاثة ودول اتنين بس كأنك بتخلع كل حاجة بتخلع الدنيا بتخلع الدنيا كلها وبتلبس لبس الآخرة فوانت رايح العمرة تخيل كده عند الإحرام إن أنت خلعت الدنيا ولبست الكفن مت وكل إنسان لما يجي يموت بيقول رب ارجعوني فكأنك مت وقلت رب ارجعوني ربنا قال لك طب ارجع فجيت راجع بتقول لبيك لبيك جاي لك لبيك يعني جاي لك من اسرار الاحرام انك انت بتقلع راسك الرجاله برضو ما بتغطيش راسك كل الناس الملك والرئيس والامير والوزير والخدام والشغال والكناس والدكتور والمهندس والمصري والاوروبي والخليجي والمغربي كله بيقلع راسه ويبقى لابس البسكرين فكله شبه بعضه هنا تخلع الألقاب وتنزع الأسماء وتذوب الفوارق بين الطبقات ويصبح ليس لك إلا اسم عبد جاي تقول لبيك لبيك اللهم لبيك الكل خلع الجرافته والبرنيطه والعمامه والشال والغتره الكل شال الشرات والرتب والمميزات وكل شيء ما بقاش له الا وصف عبد يا عبد يا عبد الله خلعت الدنيا ما فيش غيرهم ما فيش مش ما لهمش جيوب تشيل فلوس ولا تضع عليهم ما ينفعش يبقوا حرير ما ينفعش يبقوا كريستال ما ينفعش يبقوا لآلئ ما ينفعش حد يلبس ذهب منتهى البساطة بس تلبس دول فتحس انك خلعت الدنيا كلها زي ما بقول كده رمضان بيعرفنا قيمة الأكل والشرب قيمة الفلوس إنك أنت بتقعد 14 ساعة من خمسة لسبعة صايم مفيش أكل وشرب إيه قيمتها لما تخلصت منها يعني جرالك إيه خسرت إيه نقصت إيه فالحج بيعرفك والعمرة الإحرام بيعرفك قيمة الدنيا إيه الدنيا لا شيء عشان كده انا جاي بالاحرام وعايز اقول ان احنا نلبس الاحرام ازاي ليه علشان اللي الناس اللي بقى بكباسين ودبابيس واستك وخمس قطع وكل ده تكلف ملوش لازمه انا ما مش في وضع دلوقتي حلال وحرام يجوز ولا يجوز وانما انا بدلك على احسن واكمل الاحوال الرسول نهى عن كل مخيط وكل محيط فلازم تبقى حاجة مفرودة كده لا متخيطة ولا متحوطة ما هو ممكن حد يعمل فلنة ما فيهاش خياطة خالص ده جوز دي لا ليه محيط فعشان كده الحاجات اللي متدبسه ومتكبسنه المهم دلوقتي في الموضوع ان تبقى حاجه مفروده كده مفروده خالص تماما مفروده قول لي طب هنعمل ايه محتاجين كباسين ودبابيس يا جماعه هي العمليه مش منظره ده الحج والعمره والاحرام تحديدا مطلوب فيه البساطة والزهد مش مطلوب فيها الجمال والسياكة ربنا لما بيباهي بالحجاج بيقول ايه اتوني ايه شعثا غبرا منكوش ومنعكس ومترب دي ده اللي بيباهي بيه ابن الجوزي له كلمة جميلة قوي يا ريت بس تفهموني معايا بيقول ايه إخلاص المخلصين رفع قدر الوسخ رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره ونفاق المنافقين صير المسجد مزبلة لا تقم فيه أبدا وصلت لا طيب نشرح نترجم بس صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القضية في الإخلاص حج رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم على رحل رس لا يساوي خمسة دراهم وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة قال يا رب حجة لا رياء ولا سمعة راح لرس ثمنه خمس دراهم فالعملية مش بالغلو مش بالجمال والسياكة والحلاوة والنظافة لا ده بالإخلاص حتى لو مع حاجة مبهدلة طب نلبسه ازاي من غير دبابيس ولا كباسين سهلة ممكن نقوم ممكن نقوم ها اه ادي البسكير ببساطة وهنلفه هكذا هو مفروض على الوسط الاولاني ده البسكير الاولاني ببساطه اي كلفته كده ونبرمه كده اهو بحيث يكون مفيش اسبال ما يكونش نازل لحد تحت ال ركب اهو بس خلاص زي ال اه ولا كباسين ولا دبابيس ولا اي حاجه اهو عمره ما يقع ثم ادي البشكير الثاني عليه من فوق وانتهت القضية هذه الإحرام ولا دبابيس ولا كباسين وتمشي تروح تيجي تا... تماما أنت في أمان بدون تكلف الاطباع في حاجة اسمها اط... الاطباع الاطباع في انت تدخل يدك اليمنى تخرج يدك اليمنى من ال... وترفع هذا ال... الاتباع ده اثناء فقط الطواف طواف العمره لا يشرع الاتباع الا في طواف يعقبه سعي في الطو... اثناء الطواف فقط طواف يعقبه سعي ادي ملابس الاحرام بس كريم بمنتهى البساطه لا بكباسين ولا دبابيس ولا استك ولا اي حاجه ولا تكلف ولا قطعه ثالثه ولا قطعه رابعه ولا بمنتهى البساطه وهو ده المطلوب في العمره التي ليست للمباهاه مش المصدر ايدك ديك ما تطلعش بره خالص الا اثناء طواف العمره فقط واثناء السعي مغطي كله اثناء الصلاه مغطي كله اثناء تعيش حياتك هذا هو الاحرام نرجع تاني ايها الاخوه ممكن نخلع ملابس الاحرام يا رب ارزقنا العمره يا رب يا عم تخلع بيقولوا عليك هتقع ما بيقعش بالعافيه آه ايها الاخوه من اسرار ملابس الاحرام ايضا الذل لله ما الحكمه في لبس ملابس احرام ليه ما رحناش نعتمر كده في هدومنا واحنا لابسين هو هذه هي عبوديه العقل الناس بيقولوا يا مدني آه مفيش تكييف في الاستوديو ده ولا ايه والله في تكييف وعالي بس انا اللي بعرق يعني في تكييف الشاهد ايه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه عبودية العقل تربية شديدة تربية دقيقة لتتعلم الطاعة المطلقة دون تدخل العقل ومع الإحرام وخلع ملابس الدنيا دايما أقول إحرام القلب قبل إحرام الجسد زي ما الجسم قلع الدنيا لازم القلب يخلع الدنيا ويبدأ يقبل على الله سبحانه وتعالى أول ما لبست ملابس الإحرام ممنوع تقص ضوافرك ممنوع تقص شعرك ممنوع تتطيب كثير من الناس خلي بالك وهو داخل الكعبة يقابلوه بالبخور ياخد بخور كده انت فسد احرامك دخل راح على الفندق دخل الحمام وهو باحرامه استعمل الصابون المعطر كده تعطر فسد احرامك طب فسد احرامه عليه يبقى عليه دم ان يذبح هديا بالغ الكعبه عايز انبه لحاجه يا جماعه قبل ما اكمل في موضوع العمره النفقه الحلال هتحج من فلوس ايه سؤال عجيب جاني واحد بيقول لي حاطط فلوسي وباخد الارباح عشان اوزعها على الفقراء عماره مساجد واطعام مساكين يا ابني ان الله طيب لا يقبل الا طيبا تحاربه وتتصدق له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله حرب الربا حرب انت طالع بفلوس فيها ربا إذا طلعت من نفقة طيبة فقلت لبيك اللهم لبيك قال الله لبيك وسعديك وإن قلت وقد خرجت من نفقة حرام لبيك اللهم لبيك قال لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك طالع بفلوس ايه الناس اللي عليهم ديون رايح تعمل عمرة ليه سد ديونك رايح تحج ليه سد ديونك والاخ قاعد يلح هم مسامحين لي قالوا لي روح العمره ما تروحش عمره سدد ديونك الاول ادفع اللي عليك الاول كف ولادك وزوجاتك الاول احنا رغم كل الترغيب في العمره الا كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول ولادك الاول وزوجتك الاول وابوك وامك الاول اقصد اكلهم وشربهم وكفايتهم ديونك تتسد الاول عشان لو مت ما حدش يسد ديونك ديونك تتسد الاول لا يجوز انك تحج ولا تعتمر الا بعد ان تقضي ما عليك من ديون لازم قبل ما تخرج الوصيه تكتب وصيتك يبقى ممنوع في الاحرام الطيب وقص الاظافر وحلق الشعر ومباشره النساء الصيد ممنوع الزوجة ممنوعة ابدأ بتوبة نصوح ثم بعد أن تلبس ملابس الإحرام تلبي من الميقات من الميقات يعني إيه؟ يعني واحد مسافر من مصر ميقاتنا رابغ ما ينفعش تلبي من, من هنا من أول ما تركب الطيارة لبيك اللهم لبيك هي يا جماعة مش زفة مش هيصة دي عبادة لها ضوابط جاء رجل إلى الإمام مالك وقال له سأحرم من المدينة قال أخشى أن تصيبك فتنة أو يصيبك عذاب أليم قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ما أحرم رسول الله إلا من ذي الحليفة الناس اللي في المدينة الناس اللي في المدينة من ذي الحليفة مصر من رابغ وهكذا كل منطقة أو كل ما بلد لها منطقة إحرام لها ميقات تحرم من عنده فلذلك اركب الطيارة وانت لابس ملابس احرام ما يجراش حاجة ممكن تلبس ملابس الاحرام من بيت ان شئت مفيش مشكلة لكن لا تقل لبيك الا من محاذاة الميقات تل... تبدأ تلبي والتلبية مش غنوة تلبي لا تغني مش لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة مش غنى هي ولا هتاف مظاهرة هي لا ده قلب قلب يا عمي قلبي يا سيدي تلبي بقلبك لازم تعيش المعنى ده يعني ايه لبيك لبيك يعني جاي لك زي ما قلت لك كده انت تصورت انك مت وكفنوك وقلت له يا رب انا تبت انا راجع لك اديني فرصه قال لك ماشي روح فانت راجع تقول له لبيك كان حد نده لك وبتقول له ايه لبيك جاي لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بقلبك جابر بن عبد الله في حجة النبي يقول خرجنا من المدينة نصرخ صراخا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الحج العج والثج العج رفع الصوت بالتلبية والثج كثرة إراقة الدماء الذبح مش التلبية النهاردة وانت محرم لازم المشاعر والأحاسيس يا جماعة لازم عمرة بحب لازم آه، حج بحب لازم تبقى رايح زي ما قلت لك كده الرحلة إلى الله الهجرة إلى الله آه، الانقطاع والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى لازم يبقى إحساسك ده وشعورك ده الفرار إلى الله انك رايح له عشان كده بتقول له لبيك جاي لك لبيك اي ملازما على طاعتك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك ذا النعم لبيك اله الحق لبيك لبيك لبيك والخير كله في يديك والشر ليس إليك لبيك لبيك اللهم لبيك أن يلبي القلب قبل الجسد قبل اللسان أن يلبي الحق أن تلبي المشاعر أن تلبي الأحاسيس لبيك تبقى طالعة بالدم لبيك جاي لك ملازما طاعتك لبيك أي محبتي لك قالوها في معناها في اللغة العربية ألبت المرأة يعني أحبت زوجها محبا لك لبيك أيضا معناها إخلاصي لك لبيك من معانيها اتجاهي وقصدي إليك متجه لك ملب بين يديك أي خاضع ومطيع ومقيم ألبت الدابة يعني التصقت بالأرض يعني قاعد قاعد مقرب لا أفارقك ولا أستغني عنك أحبك متجه إليك مخلص لك أريدك لا غنى لي عنك مقبل عليك قادم إليك الحقيقة لو لبى الإنسان تلبية صحيحة فقد اعتمر وحج هي من أولها بتبان هي من أولها من الانطلاقة من كلمة لبيك لبيك من نفس الكلمة طالعة منين طالعة ازاي حاسس بإيه فاهم إيه قصدك إيه هي كده لبست ملابس الإحرام بعد في الأول ما اغتسلت وطيبت ما فيش مانع لو تطيبت والطيب جه في الإحرام ما يجراش حاجة فيش مشكلة ولبست ملابس الإحرام وأول ما جيت عند الميقات قلت لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك ذا النعم لبيك إله الحق لبيك لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك لبيك لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك وتظل تلبي حتى ترى الكعبة الله الكعبة بيت الله الله له بيت في الأرض الله له بيت في الأرض آه أمر الله أنبياءه إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي بيتي بيته سبحان الملك آه بيت بني من حجر وأضيف إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا مثابة تسوب إليه القلوب وتهفو إليه الكعبة يا لها من رؤية آه أما تشوف الكعبة أول لقطة أول نظرة سبحان الله العظيم أما تدخل الكعبة وتبص لها كده أنا عايز أقف ها تقف كده أول ما تشوف الكعبة أول ما تقف كده وشايف الكعبة قدامك اقف كده افضل واقف وباصص باصص على الكعبة ومركز قوي خليك مركز بعينيك في الكعبة اقف خليك واقف انت اول ما شفت الكعبة انقطعت التلبية واقف كده وباصص على الكعبة وركز في النظر إليها وافضل باصص لحد ما القلب يتحرك لما قلبك يتحرك ابدأ اتحرك ده اوعى تدخل على بيت ربنا بالغفلة يقال أن امرأة خرجت مع رفقة للحج ف كانت تسأل الرفقة طيلة الطريق أين بيت ربي فين بيت ربنا جميل قوي ان انا اقول بيت ربي ربي ربي ربنا ربي بيت فين بيت أين بيت ربي أين بيت ربي كانت تقول لرفق أين بيت ربي أين بيت ربي فكانوا يقولون لها الآن ترين بيت ربك حتى وصلت إلى الكعبة ولما دخلوا الكعبة قالوا هذا بيت ربك فصارت تشتد تجري تجري تشتد وهي تقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي حتى وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها إلا ميتة هو ده الشوق هو ده الشوق هي دي الحياة هو ده الناس اللي عارفين بيت ربنا بيت من وقع طرفه عليه بشر بتحقيق الغفران بيت من طاف حوله طافت بقلبه اللطائف فطوفة بطوفة وشوطة بشوطة بقول الناس اللي بتطوف حوالين الكعبة وهو بيطوف كده الطواف كده حلزوني طالع طالع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا غفر له ما تقدم من ذنبه أسبوعا يعني سبعة أشواط سبحان الله العظيم عشان بيطوف كده طالع طوفة بطوفة وشوطة بشوطة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان بيت ما خسر من أنفق كل ماله على الوصول إليه بيت ما ربح من ظن عليه بشيء بيت بيت الله من زاره نسي مزاره وهجر دياره بيت لا تستبعد إليه المسافة بيت لا تترك زيارته مخافة آفة بيت من صبر عنه فقلبه أقسى من الحجارة بقالك كم سنة ما حجتش كم سنة ما اعتمرتش ليه والفلوس تحت رجليك ليه والتأشيرة بين ايديك ليه ليه هاجر بيت ربنا ما أقسى قلبك بيت من وقع عليه شعاع أنواره تسلى عن شموسه وأقماره بيت ليس العجب من بعد عنه كيف يصبر إنما العجب ممن حضره كيف يرجع آه بيت الله الكعبة الحب الأول الكعبة وسبحان الله العظيم في هذا الطواف المطوف معاني هنطوف ازاي هتخلي الحجر الأسود على شمالك وتبدأ تطوف وانت بتبص على الح- على الكعبة هتبدأ تطوف من أول الحجر الحجر على شمالك معايا ها و- و- وتبدأ تطوف تلف حوالين الكعبة وسبحان الله العظيم زي ما بيقولوا على عكس اتجاه عقارب الساعة بتلف س- سبحان الله العظيم وانت بتطوف حوالين الكعبة ايه اللي جهة الكعبة قلبك الكعبة على يسارك من جهة قلبك جهة الشمال جهة قلبك عشان تبقى قريبة من قلبك آه الطواف ده معنى عايز يتحس يتفهم يتعرف عشان يقبل ما هياش سبع لفات لا ده اسمه الطواف الطواف الحقيقي انك تفهم انت بتطوف ليه بتطوف حوالين البيت افهمني طب تاني كده عشان انا بحبك افهمني ركز معايا الله يخليك انت ال- الحجر الاسود على شمالك ها من جهة قلبك وبادئ انت كده تطوف حوالين الكعبة ماشي ها بت- بتطوف بتطوف حوالين الكعبة عمال تلف بتطوف بتدور على ايه هو ده المعنى اسمنا أمة الطواف أمة السعي محدش بيعملها غيرنا أمة الإسلام الدين العظيم سبحان الله العظيم عارف آه، سبحان الله العظيم القطة لما ياخدوا منها آه، آه، اولادها تعمل ايه تفضل تلف حوالين البيت تدور عليهم صح ولا لا حوالين البيت اللي خدوه آه، المكان اللي خدوا م- اللي فيه ولادها فانت عمال تطوف حوالين الكعبة ها بتدور حوالين الكعبة بتدور على ايه قلبك قلبك بتدور على قلبك اللي تاه منك في الدنيا اللي ضاع في اوديتها قلبك اللي تاه مع الفلوس مع النسوان مع العيال مع الشغل مع الهموم بتطوف بتدور عشان تلاقي قلبك بتطوف عشان تدور على الصراط المستقيم بتطوف عشان تدور على الحق على الحق اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم عشان كده في حد غلبان مش فاهم يوم يقول لك أنا ما بطوفش عشان فيه بس نساء واختلاط ولو خبطت في واحدة يبقى يا عم احنا في ايه ولا في ايه يا سيدي ما هو ده لو فاهم لو بيطوف صح ما يشوفش في نساء يوم القيامة كل الناس رجال ونساء عرايا كما ولدتهم أمهاتهم قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك هتشوف ايه لو انت بتطوف في السماء بتطوف بيت ربي عينك على البيت عينك بترمقه وانت عمال تطوف بيت ربي بيت ربي بيت ربي على مهلك يا عم محمد بيت ربي الطواف ربنا استعمل أنبياءه لتطهير البيت للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على هذا البيت كل يوم مئة وعشرون رحمة ينزل على هذا البيت على الكعبة مئة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين النظر إلى الكعبة مجرد النظر عشرين رحمة للناظرين وبرضو الحديث صحيح وأنا متأكد من ذلك ينزل على البيت مئة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين الناس اللي بيقولوا لك زحمة الزحمة رحمة مش عارف مين اللي هيرحم يذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجلس في الكعبة فرأى رجلا يطوف وهو يحمل أمه فأسرع ومشى خلفه وهو يقول ظننت أن الله سينزل رحمة على هذا الرجل لرحمته بأمه فأردت أن يصيبني منها شيء آه أمشي ورا حد فعلا مش حد باكي تمشي وراه عشان كده الناس الطيبين اللي ماسك كتاب دعاء الصوت الأول يا عم احنا هنهتف مش كده امال اعمل ايه اقول ايه وانا بطوف ما احنا قلنا بقى انت بتحب ربنا وبتدور على الصراط المستقيم وبتدور على قلبك وبتدور على الحق بتطوب بتبحث عن حاجة بقى تايهة منك ضايعة منك اطلب اطلب بقلبك مش محتاج كتاب ولا شلة نمشي نقول وراه النبي ما عملش كده بدعة هو النبي كان مثل آه والنبي خير من دعا وصلى صلى الله عليه وسلم أعرف خلق الله بالله كان ممكن يقول والصحابة يقولوا وراه ويعلمنا لكن سابك انت تقول اللي جواك تقول اللي في قلبك قول قول يا رب اشتكي له بقى ادي انت جيت له لحد بيته عشان كده بقول عشان انا خايف للوقت يضيع مننا يا ممكن تستأذن لنا من اللي بعدين ان احنا نزود حتة صغننه طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان بس عايز اخلص موضوع العمره ده بقول في مشاهد العبوديه في العمره ان اول مشهد من مشاهد العبوديه استشعار المنه ان ربنا دخلك بيته وقربك منه هو انت بتدخل اي حد بيتكم مش اي حد يدخل بيتي طب اللي دخله اللي دخله بيته اللي واثق فيه طب ربنا دخلك بيته اشعر بقى بفضل الله عليك عشان كده كتير كنت بقول للحجاج ربنا يجمعنا وما يحرمناش من الحج والعمره يا رب ابدا ويجمعني بيكم كل المشاهدين معايا الليله دي يا رب يجمعني بيكم السنه دي في عمره رمضان وفي الحج يا رب يا رب ما يحرمناش ابدا يا رب آه كنت بقول لهم اوعى تفكر ان فلوسك اللي جابتك هنا ولا التاشيره اللي جابتك هنا دي من ربنا عشان كده زمان لما كنا بنحج بري بقى والجماعه السواقين الطيبين دول نقعد جنب السواق في الاتوبيس عشان اتكلم في الميكروفون بقى واقول لهم آه صلوا على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يقول لي ايه اصلها مش للحسابين دي للموعودين يعني ايه يعني مش بالحساب هي إيه اللي حاسبها وظابطها هو اللي بيجي لا ده واحد من الموعود هو اللي بيجي هو اللي ربنا بيكرمه ويجي دي فضل من ربنا سبحانه وتعالى انا حرمت السنه اللي فاتت من من العمره ربنا يهديك يا دكتور عاطف ويتوب عليك ويثبتك على الايمان ويقبلك في الصالحين ويعفو عنك وعن المسلمين ويصلح اهلك واولادك والسامعين والمشاهدين يا رب العالمين قال لي براحتك يا دكتور عاطف فتحها لي جزاه الله خير صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم بقول انها مش للحسابين دي للموعدين ما ياما ناس معاها فلوس اكتر منك ويروح يصيف في سويسرا وانجلترا ومش عارف فين وفين انتوا ادرى بقى وما فكرش يروح الكعبه ما فكرش او حج مره وخلاص عمل عمره وخلاص الموضوع مش في دماغه اصل دي ارزاق ارزاق واقدار هموم ربنا بيبثها في القلوب واستدعاءات بيستدعيك عشان كده وانت رايح بتقول له ايه لبيك كأنه دعاك فلبيت لبيك لبيت الدعوة لبيك جاي لك فالشاهد الطواف بالبيت صلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف استلم الحجر والركن في كل صوت الحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة الحجر وما أدراك ما الحجر إنه من الجنة يا أهل الله شيء من الجنة في هذه الأرض سبحان الملك يا ابني اشتاق بقى يا ابني خليك معايا شيء من الجنة في الأرض ومش تشتقلوش حجر أسود من الجنة يعني لو لمسته كده يبقى لمست حاجة من الجنة لمست الجنة لما تدخل دماغك كده وتقبله يبقى أنت بتقبل الجنة حتة من الجنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم الحجر الأسود ده كان نازل من الجنة أبيض زي التلج زي اللبن والذنوب سودته يا خبر أبيض لما الذنوب تسود الحجر امال تعمل ايه في قلبك ازاي قال رسول الله لولا ما مس الحجر من أدران الجاهلية ما مسحه ذو عاهة إلا برأ لولا أوساخ الجاهلية اللي شفت الحجر شكله ايه النهارده شكله ايه اسود اسود بسبب الادران دي والا كان لو واحد يعني عنده اي عاهه يلمسه يبرأ الاعمى يفتح والمريض يشفى والمكسح يقوم يقف واللي عنده سرطان يزول بمس الحجر عشان كده بقول لك وانت هناك خليك حريص على تقبيل الحجر كتير من الناس يقول لك زحمة خلينا بعيد هو يقف على الخط بسم الله والله أكبر ويجري وخلاص لا ليه حاول قول لي حاول فين يا عم الدنيا زحمة هنموت نفسنا حاول وهترزق واسأل مجرب بس انوي خلي الموضوع في دماغك انك ناوي تقبل الحجر وادخل كده حاول بأي طريقة أقول لك طريقة ولا بلاش حاول أنت وهترزق للوصول إلى الحجر الحجر لما تقرب على الحجر الأسود وتبص له أنت شايف حاجة حتة من الجنة لما تلمسه أنت لامس الجنة لما تقبله أنت بتقبل الجنة دماغك جواه أنت كده جوه الجنة الحجر الأسود الحجر الأسود من الجنة تقبل الحجر وتطوف أما تيجي عند الركن اليماني اللي هو قبل الحجر تمسحه ما طلتوش خلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا يحطان الخطايا حطا يا لجود الملك تمسح الحجر الأسود بتمسح ذنوبك تمسح الركن اليماني بتمسح ذنوبك بتمسحها بتشيلها بتنسفها بتن بتن بتنهيها خالص تمسح الحجر وتقبل على الله سبحانه وتعالى وتبدأ, وتبدأ تطوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكمل طوافك من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة ولا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة وكتب له بها حسنة ور- ور- وربنا سبحانه وتعالى جعل الابتداء بالحجر تعيين محل البداءة وجهة المس يا جماعة تعيين البداية من هنا وجهة المشي بالطريقة دي ال- ال- البيت على يسارك من تربية الله لبني آدم معلش خليني اخد حتة صغنانة كده ل- ل- لبره الله عز وجل لا يترك العبادات لأهواء الناس لما ربنا قال لنا اعبدوني ما قالش اعبدوني آه، بمزاجكم وعلى هواكم وإنما قال اعبدوني زي النبي ده الناس اللي بتشتكي من الصوت يا مدني اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، عشان كده حدد محل البداية من عند الحجر الأسود وحدد جهة الطواف من اليسار ليه شرع بمناسبتها الناس اللي بتسأل عن السفر وبقى الكلام المشهور النهاردة مع شديد الأسف ترك المذاهب الأربعة والاعتماد على قول وخلاص أي قول سمعه بقى فقه الفتاوى سؤال سمعه وإجابته ونسينا تأصيل الفقهاء للمسألة في السفر في الجمع والقصر أولا لا يجوز الجمع والقصر إلا في سفر الطاعة أما سفر المعصية فلا يجوز فيه الترخص لأن الرخص لا تناط بالمعاصي نمرة اثنين أن الله عز وجل لا يترك الرخص لأهواء الناس وأمزجتهم بمعنى ايه يعني اللي يقولك ايه مطلق السفر طب انا دلوقتي مسافر آه مسافر الفيوم مسافر من اكتوبر للفيوم انا بقول سفر واحد تاني بيقول لا ده مش سفر انا رايح الفيوم وجاي نسيبها كده واحد يقول سفر واحد يقول مس- م- مش سفر واحد مسافر المنوفيه من القاهره المنوفيه سفر ولا مش سفر واحد يقول لك انا ده كل يوم بروح الشغل وارجع إيه، مش سفر انا رايح اشتغل رايح الشغل وراجع من الشغل ما بقولش انا سا- مسافر القاهره انا نازل القاهره الشاهد ايه لا تناط هكذا وانما تناط بشرع فما ما عندناش دليل على ان القصر والجمع في السفر ما عندناش دليل على تحديد المسافه فندور على نص شرعي حد الدليل في اتجاه الجهة جهة التشريع يقولوا ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم وبالمناسبة لا يجوز لامرأة أنها تروح تحج ولا تعتمر بدون محرم لا يجوز لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر قول لي طب ملهاش محرم نعمل ايه خلاص لمن استطاع إليه سبيلا وهي ملهاش سبيل ما تروحش ياه تتحرم عشان ملهاش محرم اه طب تعم- ما تعملش حاجة خلاص ملهاش محرم ما تروحش الشاهد ايه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم الليلة الرسول قال مسيرة ما قالش زمن يوم وليلة مسيرة مسيرة يوم وليلة نحسبها ازاي ان المسافة من مكة للمدينة 600 كيلو او 650 كيلو بتقطع في 10 ايام وتسع ليالي يبقى مسيرة يوم وليلة 70 كيلو يبقى ال 70 كيلو دي مسافة القصر والجمع والفطر وسفر المرأة تحديد شرعي ما تسيبهاش لأهواء الناس مطلق السفر طيب خلينا نلعب بقى والشباب اللي هم جايين بتوع الجامعة قاعد ست شهور ولا ثمان شهور تسع شهور هنا في الجامعة وقاعد ويقول لك آه، هخسر كذلك المدة يقصر مدة قد ايه قلنا برضو ما عندناش تحديد دليل واضح في المسألة او قاطع او صريح في المسألة لكن ندور على دليل قريب يشرح لنا الحالة في نفس الاتجاه اتجاه التحديد نلاقي حديث ايه اكرموا الضيف جائزته للمسافر يوم وليلة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن يبقى الرسول سمى المسافر ثلاث أيام بلياليهن ده مس- مسافر يبقى أكتر من ثلاث أيام بلياليها يبقى إيه يبقى مقيم إذا نوى الإقامة أكثر من ثلاثة أيام يبقى مقيم زي بقول كده الشباب اللي قاعدين 8 شهور و9 شهور يخسر ويجمع ده على الهوى دي ضوابط شرعية للرخص لا نترك الرخصة لتحديد أهواء الناس كل واحد يعمل اللي هو عايزه تحديد شرعي هو ده الدين للي عايز ضوابط شرعية أما اللي عايز يمشي على هو حر بقى ده موضوعه وهيلاقي كتير وع- وكما قال أهل أصول الوصول من أراد أن يتعطل أو يتبطل فليلزم الرخص اللي عايز يبقى بطال بقى وي- ويلعب هو حر ماشي على كيفك يا عم لكن اللي عايز ضوابط واحتياط في الشرع هذه هي الضوابط وكلام الفقهاء المحققين ماشي يا عم الشيخ نرجع لموضوعنا لازم تقبل الحجر وتحس بالجنة عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحجر والمقام ياقوتتان ياقوتة يا سلام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب الله أكبر الحجر والمقام ياقوتتان كانوا هينوروا الدنيا كلها لولا ان ربنا طمس نورهم و عن ابن عباس مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذا الحجر الحجر الأسود لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق أنا ما بقولش قاتل على الحجر لكن بقول حاول ولا تؤذي المسلمين استلام الحجر سنة وإيذاء المسلمين حرام فتفعل سنة بارتكاب الحرام يا بالأدب والرفق وفي أوقات الروقان نقي وقت رايق واوصل للحجر ما قدرتش خلاص التسام الحجر واستلام الحجر مش فرض مش فرض ثم بعد أن تطوف سبعة أشواط طواف وبعد ما طفت تقف على الملتزم آه برضو عايز أقف تقف على الملتزم والتزم والملتزم ما بين الحجر إلى الباب أنت خلصت السبع أشواط بدأت من الحجر وطفت واحد لحد الحجر اثنين لحد الحجر ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لحد الحجر وبعدين خلصت الطواف تقوم تيجي عند جنب باب الكعبة كده بين الحجر وبين الكعبة الباب الباب معروف والباب عالي وتقف وتتعلق في الباب آه على باب بيت ربنا إلهي جئتك قل له جاي لك بذنوب تقيلة ومعاصي كبيرة والقلب مفتت جيت لك يا رحيم الملتزم هنا تسكب العبرات أرق الدموع وأفشي الأسرار واشكو للملك القريب انت كده على الباب رافع ايديك وصدرك ووجهك وقلبك وبطنك كلك لازق في الباب وبتناجي ربنا يا دوبك وانت تحت تحت عقب الباب آه يا لها من وقفة الراحة وانت واقف على باب ربنا استشعار انك بتنادي الملك انه يفتح لك بابه بتنادي الملك انه يقبل مناجاتك ويسمح لك ويأذن لك بالدخول الى ابواب رحماته وانت واقف بتطالب الملك جل جلاله بتناجيه بتناديه سيدي الهي مولاي يا الله الله اطلب زي ما قلت لك افشي اسرارك بح اشكو ادعو هنا لوحدك مفيش حد سامعك الا هو ولا عارفك الا هو على الملتزم وهنا سبعة أشواط والملتزم يبقى أنت قربت قربت وطلبت ونجيت وشكيت تطلع بقى من الملتزم على مقام إبراهيم وتصلي ركعتين اسمهم سنة الطواف صلاة بقى مقام إبراهيم زحمة في أي حتة تعجبك في الكعبة صلي مفيش مشكلة بس السنة أنك أنت تجعل المقام بينك وبين الكعبة وتقف الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون كأنك نظفت طهرت لا أعبد ما تعبدون لا أنتم عابدون ما أعبد أنت اللي بتتكلم بتقول بتنادي بتنهي بتنفي بتنضب بتطهر لكم دينكم ولي دين بقى ليا دين ثم الركعة الثانية قل هو الله أحد التثبيت خلصت الركعتين تدعي وتروح على زمزم آه ليلتكم زي الفل هنا أنا مش هخلص الليلة دي غير لما أخلص العمرة لا مش هغير غير براحتك أنت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم زمزم وما أدراك ما زمزم ركضة جبريل هزمة البل الملك سقيا إسماعيل برزة زمزم الشباعة إيه واغسل قلبك بماء زمزم عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى سماء الدنيا الشاهد ففرج صدري فغسله بماء زمزم قلب النبي غسل بماء زمزم خير ماء على وجه الأرض معلش الانفعالي دلوقتي مش متذكر أخ حدثني قريبا إنهم خدوا ماء زمزم ومش عارف حللوه فين طلع إيه ولا كل الكلام ده يهمني اللي يهمني كلام النبي وكلام ربنا أنا مصدق قبل ما يحللوه وشفت وعرفت وتيقنت قبل ما يقولوا ماء زمزم وضعه مختلف تماما ميه بس شوف سيدك النبي يقول ايه ما تضلع من زمزم منافق المنافق ما يقدرش يشرب زمزم ما يقدرش يشبع منها يعني ايه تضلع يعني دي ميه عاديه على فكره مش زمزم ها، اللهم ارزقنا الشرب من زمزم يا رب قريبا يا رب يا رب يا رب ارزقنا التضلع والشرب والاغتسال من زمزم يا رب هو يجوز الاغتسال من زمزم ايوه يجوز والوضوء من زمزم ايوه يجوز ويعني اغسل شعري وقلبي و... و... و... ورجلي وظهري و... واي حته بتوجعني اه بزمزم ما تضلع من زمزم منافق لما تيجي تشرب من زمزم اشرب وتضلع املى ضلوعك لما تشرب تحس ان الميه يا عم ده الميه بتنزل في ال- بالعوم المريء المعده ايه اللي وداها ضلع اسكت اسكت انت مش فاهم اسكت انت مش عارف الموضوع ده الموضوع مختلف يا عم الشيخ بلاش الاوهام اللي انتوا عايشين فيها بلاش انت للاوهام اللي احنا عايشين فيها وسيبنا احنا مع الحقيقة الوهم اللي انت اللي عايشه الحقيقة احنا عايشينها سبحان الله العظيم حقيقة لأن ربنا اللي قالها فدي الحقيقة لأن النبي اللي قالها فدي الحقيقة اشرب وتضلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من طعم وشفاء من سقم جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال من أين جئت قال شربت من زمزم قال شربتها كما ينبغي شفت بقى ان زمزم تشرب كما ينبغي لها وضعية خاصة في الشرب كما ينبغي قال وكيف ذا يا أبا العباس قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتنفس ثلاثا وتضلع منها فإذا فرغت منها فاحمد الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم لا يتضلعون من زمزم هذا الحديث قرة عين المخلصين الصادقين يفضح المنافقين فحذاري إن زمزم اختبار لقلبك التضلع الإكثار من الشرب اشرب وتضلع اشرب واستمتع قال الحكيم الترمذي لشارب زمزم إن, شر... إن شربه لشبع أشبعه الله وإن شربه لري أرواه الله وإن شربه لشفاء شفاه الله عندنا قصص لا تعد ولا تحصى في جميع الأمراض تداووا بالشرب من زمزم بج... لجميع الامراض لكن مش على وجه التجربه مش لما نجرب طبعا ما نشوف طبعا ما نحاول اهي حاجه وخلاص لا باليقين والثقه في الله والاقبال عليه ثم يكون ما شاء الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وان شربه لسوء خلق حسنه الله الناس اللي بتتنرفز الناس اللي بتستعجل الناس اللي بتزعل الناس اشرب زمزم عشان ربنا يحسن خلقك وان شربه لضيق صدر شرحه الله وان شربه لإن- لانفلاق ظلمات الصدر فلقها الله وان شربه لغنى النفس اغناه الله وان شربه لحاجه قضاها الله وان شربها لامر نابه كفاه الله وان شربه للكربه كشفها الله وان شربه لنصره نصره الله وباية نيه شربه من ابواب الخير والصلاح وفى الله له بذلك لانه استغاث بما اظهره الله تعالى من جنته غياثا قال وهب بن منبه والذي نفس وهب بيده لا يعمد اليها احد فيشرب منها حتى يتضلع الا نزعت داء واحدثت شفاء اشرب وتضلع بتنزع داء حتى لو انت ما تعرفوش وتحدث دواء يقول ابن القيم عليه رحمة الله جربت أنا وغيري الاستشفاء بماء زمزم فرأينا أمورا عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله اشرب اشرب وتطلع اشرب وغرق نفسك حط فوق دماغك اشرب بعد الطواف من زمزم ثم اخرج الى الصفا والمروه السر في السعي بين الصفا والمروه حديث هاجر عليها السلام ام اسماعيل لما اشتد بها الحال سعد بينهما سعي الانسان المجهود فكشف الله عنها الجهد بابداء زمزم والهام الرغبه في الناس ان يعمروا تلك البقعه سبحان الله العظيم خلصت الطواف صليت ركعتين شربت من زمزم ذهبت الى الصفا نبدا بما بدا الله به ان الصفا ربنا بدأ بالصفا فنبدأ بالصفا تقف على الصفا وتبص للصفا كده وللمروة كده وانت واقف على الصفا و وانت واقف على الصفا وتشوف المسافة لحد المروة كم متر دي وتتخيل بقى انت النهارده بتسعى على رخام وفي تكييف هاجر عليها السلام كانت على صخر وفي الشمس ولوحدها معاها طفل سبحان الله العظيم الناس اللي بتتعب تنظر كيف كانت هذه المرأة عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام والسعي ده زي ما قلت لكم احنا أمة الطواف نحن أمة السعي ربنا بيعلمك السعي انك تسعى من جبل لجبل تروح وترجع وتروح وترجع وتروح وترجع وتروح بتدور على ايه نحن أمة السعي بتدور على ايه بتبحث عن ايه بتجري ورا ايه السيدة هاجر كانت بتجري عارف بتجري ليه لانها وهي فوق جبل الصفا كانت شايفه ابنها وفوق جبل المروه شايفه ابنها لكن الحته اللي في بطن الوادي دي ما كانتش بتبقى شايفاه فكانت بتجري تخاف عليه عشان يبقى دايما هو تحت عينيها أمة السعي أمة الأخذ بالأسباب مش قلت لكم يا شباب الشباب اللي بيحلم بالتمكين النهاردة طب فين الأسباب الأمة اللي انت شايفها بتاع الكورة والموبايلات الأمة اللي انت شايفها بتاع الكليبات والمايوهات الأمة اللي انت شايفها دي أمة تنصر دي أمة تمكن يا رب تب علينا وعلى أمة محمد اللهم اصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك اللهم اصلحنا لتصلحنا لندخل في عبادك الصالحين اللهم اصلح الأمة اللهم اصلح الأمة لتهيأ للنصر اللهم اخرج جيل التمكين يا حي يا قيوم احنا محتاجين أمة السعي لازم نسعى في الأسباب قلت لكم قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يبعث ربنا جهز له الأرض خلق له العرب دول على الأخلاقيات دي عشان يحملوا هذا الدين الأسباب حف- حفاظ عشان يحفظوا القرآن والسنة كرمة عشان يقدروا يبذلوا لهذا الدين شجعان أبطال عشان يضحوا بأنفسهم من أجل نصرة هذا الدين ربنا صنع أمة لتحمل هذا الدين فلذلك نحن بحاجة إلى إعادة هذه الأصول لتصنع الأمة أمة السعي فهو أنت بتسعى لازم يبقى في دماغك ده أن عليك السعي وليس عليك إدراك النجاح وانت بتسعى من الصفا إلى المروة لازم تبقى وانت واقف على الصفا ع- محدد الهدف دي اسرار السعي الهدف المروه وانت على المروه محدد الهدف الهدف الصفا الشباب النهارده اللي عايش حياته بلا هدف محتاجين تهديف الحياه هدفك ايه في الحياه دي بتاكل وتشرب وتنام تشتغل وتلم فلوس وتبحترها ايه الهدف ايه الهدف من الحياه هو دي أسرار السعي وانت ماشي بين الصفا والمروة تقول ايه زي ما قلنا في الطواف تقول لربنا اللي في قلبك اشكيله تقف على الصفا وتقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله الأول تقول نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الحاجات دي في الكتب سهلة لكن أنا بس عايز أنبه للأذكار وتبدأ تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له تكثر من التهليل لحد ما توصل عند العلامة الخضراء اللمبات الخضراء والعمود الأخضر وتجري آه فاتني في الطواف إن أول ثلاث أشواط في الطواف الرمل الرمل وتقارب الخطى سعي الرمل يعني تجري على قد ما تقدر مفيش مجال للجري الدنيا زحمه خلاص مفيش مشكله فأو ف- فالاطباع في, الش- في, في, في الطواف والرمل في اول ثلاث اشواط في السعي مفيش طباع خلصت التل- السبع اشواط بتوع الطواف تغطي كتافك الاثنين تصلي الركعتين تشرب من زمزم تاتي للسعي عند الاخضر تقول رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا اعلم انك انت الله الاعز الاكرم وتدعو تقرا قران تستغفر تذكر الله صوت رايح التاني جاي التالت رايح تذكر التعب ده والمشي ده والمجهود ده والعرق ده والزحمه دي ليه اتعلم نحن أمة السعي الشباب اللي قاعد بطال وعاطل ما بيشتغلش الشاب اللي عايز يبقى بطال مش عايز يشتغل مش عايز يتحرك مش عايز مش عايز يضحي مش عايز يبذل يا ابني اشتغل اي حاجه اي شغلانه اشتغلها واكسب حلال بعرقك ما تدورش على هواك ولا على شهواتك كفايه كده بطاله اتحرك نحن امه السعي وزي ما اقول دايما المشهد في الح... في ال... في, الم... في الوقت ده في الوضع ده يا ده احنا طولنا قوي معلش اصبروا عليه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ان مفيش علاقه بين السعي والرزق السيده هاجر كل ده بتطلع على الصفا تدور على الميه مفيش تجري لحد المروه تدور على ميه مفيش الاخر لقت الميه تحت رجلين ابنها يعني لو كانت فضلت قاعده جنب ابنها الميه تحت رجليه لكن احنا مامورين بالسعي السعي طاعه للامر قال سبحانه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه امشوا ومش هتاكلوا من مسكوا هتاكلوا من رزقه خلصت السعي شوط لحد المروه والتاني للصفا الثالث للمروة والرابع للصفا الخامس للمروة السادس للصفا السابع للمروة وصلت للمروة كده خلصت عمرتك تروح على الحلاق وتحلق شعرك بالموس قول لي فرض لا مش فرض سنة المكنة ده تقصير الموس هو الحلق تحلق شعرك فيها إشارة إلى التغيير إنك بقيت إنسان تاني إنك أنت اتشالت كل ذنوبك حاجة تطلع على طهارة وخصوصا دماغك دماغك اتغيرت من الطواف دماغك اتشكلت من السعي المرأة تقص قطرة أنملة قد عقلة الصباع من آخر ضفيرتها أو من أي مكان من شعرها قدر عقلة الأصبع قدر أنملة الراجل يحلق شعره خلي بالك الناس اللي معاه مقص ويعمل كده كده ما حصلش ما ينفعش فضل على إحرامه لأن العلماء بيقولوا هل الحلق نسك ولا خروج من النسك هو الاثنين نسك وخروج من النسك يبقى معنى كده اللي ما حلقش ما خرجش من النسك لسه متلبس بالنسك فاللي بيقص كده كده كده تخبطتين ما حلقش معروف الحلق ومعروف التقصير احلق شعرك بالموس لا ما اقدرش شكلي والشغل وال... والبرستيج ماشي يا عم روح عند الحلاق وزي ما بتحلق في مصر زي ما بتحلق في بلدك اقصد ان حد يقص لك شعرك كله بالمقص وال... والمشط حد يقص لك شعرك كله شعرك كله يتقص كله من اوله لاخره هو ده القص والحلق بلاش نخادع ربنا بلاش نضحك على نفسنا حلقت كده أتممت عمرتك وأسأل الله لك القبول ربنا يهديك ويتوب عليك يا جماعة العمرة دي تبقى تحول في حياتك خلصت عمرتك تروح البيت اغتسل غير تلبس ملابسك وانزل على الكعبة طب نستريح شوية استريح هناك ما هي راحتك في الكعبة انت رايح ليه التمتل والانقطاع بلاش نستغلها في الأسواق والجري ونروح يمين وشمال بلاش ندور على الناس والقعدة مع الناس بلاش نستغلها في الكلام والدردشة والنوم في الفندق والتكييف خلينا رايحين هناك عشان نعبد ربنا نقضي المدة في عبادة ربنا اخوتي في الله انا احبكم في الله انتوا نمتوا مني طب صحصح يا ابني انا عايز كل واحد يصحصح انا كنت جايب شويه موضوعات هنتكلم فيها لكن آه، اظن الوقت ما عادش فيه لا ما عادش فيه وقت خليهم بقى للمره الجايه كلام عن الرشوه وعن آه، موائد رمضان واكل الحلال عن ارسال الزكاه للبنان الناس مش لاقيه تاكل جنبيك الفقراء المطحونين داخل عليهم عيد ومدارس ورمضان وشتاء عايزين بطاطين عايزين شنط عايزين اكل عايزين لبس عايزين عايزين مصاريف مدارس عايزين وانت تقول لي لبنان يا عم لبنان بيجي لها من ايران ويجي لها مش عارف منين امريكا قالت هتبني فخلينا هنا خلينا للغلابه اللي حواليك يمين وشمال مدوا ايديكم للفقراء ودوروا عليهم وساعدوهم آه، بحبكم في الله وطولت عليكم زهقتكم انتوا زهقتوا من الليله دي لا والله ده كانت رحله عمره جميله ورائعه اسال الله العظيم رب العرش العظيم اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم ارحم الأموات المسلمين اللهم ارحم كل ميت مسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة وافرش لهم من الجنة اللهم ارزقنا الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة ولا تحرمنا من الحج والعمرة وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة اللهم اهد زوجات المسلمين واهد أزواج المسلمين واهد أبناء المسلمين اللهم رب لنا أولادنا اللهم املأ بيوت المسلمين عفوا وعافية وخيرا وبركة وأمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما وثقة ويقينا وعبادة ورحمة وطاعة وقبولا اللهم نجنا وأولادنا وأزواجنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم تق... ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته